أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان أول ما بنتكلم عن الحرب على طول بنفكر في الرجالة الأقوياء الخشنين مش بنفكر أبدا في واحدة ست لكن في الكتاب المقدس وبالتحديد في سفر القضاة في الفصل الرابع والخامس واحدة ست اسمها ارتبط بالحرب وهي دبورة اللي كانت في الوقت ده قاضية لكل شعب بني إسرائيل رجالة وستات وحتى منصب القاضي فضل لوقت طويل جدا مرتبط بالرجالة لكن حكمة دبورة كانت من عند الله نفسه الله اللي خلق السماء والأرض الله اللي خلق كل حاجة موجودة أو هتتوجد هو اللي خلق الرجالة والستات ويقدر يستخدم الرجالة والستات وظهرت قوته وقدرته في انه يستخدم دبوره عشان ينقذ شعب بني اسرائيل لان كان عندها قلب خاضع وطايع لله دبوره حطت ثقتها في الله وكانت متاكده من كل قلبها ان الله اللي بتعبده هيديهم المعونه انهم ينتصروا في الحرب وايمانها ده كان سر قوتها وعشان هي قاضيه ونبيه وزوجه في نفس الوقت فيمكن الوحيد اللي يعرف قصتها بكل تفاصيلها هو جوزها وكان اسمه لافيدوت وهو كمان اللي يقدر يحكي لنا التفاصيل الإنسانية اللي تحكي لنا عن عظمة دبورة القاضية
مساء الخير أنا اسمي لافيدوت أنا مش راجل مشهور واسمي يمكن ما يكونش معروف لكن مراتي ست مشهورة واسمها معروف ودي مش حاجة سهلة على الراجل لكن أنا ما بيهمنيش كلام الناس أنا كنت عارف إن دوري إن أقف جنبها وأشجعها لأنه مهما كان بني آدم شخصيته قوية بيحتاج حد يسنده إحنا كنا عايشين في فترة احتلال وذل تحت حكم الملك يابين ملك كنعان لكن يابين الملك كان مسلم كل السلطة لدراعه اليمين وقائد جيشه سيسرا وسيسرا ده كان شراني جدا وما عندوش رحمة وكان تحت ايده 900 عربية حرب حديد وجيش ورجالة مئة ألف عسكري وكانت الناس في كل حتة عايشة في رعب بسببه وبسبب جبروته وشره لكن بعد عشرين سنة من الخوف والقهر الشعب صرخ لربنا وهو سمعنا دبورة انت شكلك متضايقة قوي النهاردة احكي لي ايه اللي مضايقك أنا شفت رؤية النهاردة من ربنا ومش عارفة اللي أنا فهمته صح ولا غلط شوية أكون متأكدة إن دي رسالة من ربنا وشوية أشك لكن ده مش طبعك انت عمرك ما كنت مترددة يا دبورة أنا عارفة ويمكن ده يكون سبب مضايقتي تقدري تحكي لي عن الموضوع انت بتستريحي لما تفضفضي لي وانت عارفة انا دايما موجود جنبك علشان اسندك واساعدك
بقالي تلات أيام عندي إحساس إن الله عايز يخلصنا من الكنعانيين وانت عارف الكنعانيين قوتهم قد إيه وقلقانة ما كنتش سمعت صوت ربنا صح ساعتها هتكون مسؤولية إن شعبنا يموت هتبقى في رقبتي الخوف يا دبورة هو اللي مخليكي مترددة بالشكل ده انت عمرك ما شكيتي في أوامر الله ليكي انت مسؤوليتك يا دبورة انك تطيعيه وبس هو عارف ازاي هيخلصنا هو اكيد يقدر يخلصنا إزاي أنت واثق ومتأكد كده أنا مجرد ما بفكر في المسؤولية دي بترعب لو شعبنا حارب فعلا لو أنا سمعت صوت الله صح الحرب دي هتكون الفرق بين الحياة والموت ولو ما انتصرناش الشعب مش هيتحرر من العبودية بالعكس هتزيد عبوديته وذله أنا مطمئن علشان مش بفكر في الموضوع بدماغي وحساباتي وانت كمان المفروض انك تعملي كده الله ادالك موهبة النبوة وبيسمعك صوته وبيعرفك إرادته هو اللي بيعينك تحكمي والشعب كمان بيثق فيكي اوعي تترددي دلوقتي تعالي نركع قدام ربنا ونطلبه تعالي ندعي ربنا مع بعض يا الله إله أبائنا بندعي لك ونطلب منك إنك تملأ قلب وعقل ضبورة بخططك وحكمتك واديلها سلام من عندك وشيل يا رب كل شك وخوف واديلها كمان قوة علشان تقدر تنفذ إرادتك لشعبنا آمين
لفيدوت انت دايما بتشجعني وبتعرف ايه اللي انا محتاجاه وتقولهولي في الوقت المناسب عشان احس اني قد المسؤوليه شكرا يا لفيدوت تصبح على خير
تاني يوم الصبح دبورة بعتت لبراق علشان تقابله وبراق ده راجل محترم في وسط الشعب وكلمته مسموعة ولما وصل باراق في الأول كان قلقان شوية لكن دبورة بإيمانها اللي مالي قلبها وشخصيتها القوية عرفت إنها تقنعه إن ده وقت الحرية لكن براق طلب من دبورة حاجة غريبة أنا نفسي لما سمعتها اتعجبت
براق انا بعتلك عشان ابلغك ان ده الوقت اللي لازم نتحرك فيه للحرب الله هيحرر شعبه وهيخلينا ننتصر على اعدائنا وانا اقدر اعمل ايه في الموضوع ده انا بالكتير اقدر اجمع 500 واحد وهنبقى عاملين زي النمل قدام جيش سسرة انت راجل محترم والشعب بيقدرك انت مستقل بنفسك ولا ايه
ست دبورة انا عايز اوضح لك شوية حاجات عن الحرب يمكن ما تكونيش عارفاها بحكم انك آه، واحدة ست من الاول لازم يكون عددنا على الاقل زي جيش العدو وبعدين كل الرجالة دول محتاجين سلاح تدريبهم وتصنيع السلاح ده لازم يكون في السر وعلى الأقل على الأقل محتاجين خمس سنين وتكاليف كتير ما هياش متوفرة عندنا اللي بتطلبيه ده مستحيل مستحيل الله اكد لي انه هيقف معانا في الحرب وهننتصر فيها بقوته وجيش سسرة هيتدمر بالكامل لازم تفكري بالمنطق يا ست دبورة سيسرا عنده 900 عربية حرب حديد وخيول ومحاربين وتحت ايده جيش عدده ما يقلش عن مئة ألف جندي وكلهم متدربين على الحرب وما تنسيش كمان ان شعبنا كله يا مزارعين يا رعاة غنم يا تجار يا عمال مالهمش في الحرب ازاي بس نقدر نحمي نفسنا قدام جيش زي ده إلهنا إله قوي وقادر على كل شيء ولا نسيت اللي عمله مع آبائنا وأجدادنا إلهنا هو اللي شق البحر وطلع لنا مية من الصخر وبعت المن والسلوى للشعب في الصحراء مفيش قوة تقدر تقف قدام عظمته وقدرته وهو وعد إنه هينصرنا في الحرب انا عارف كل الكلام ده لو في حرب هتتم لازم انت تيجي معانا الحرب انت الوحيده اللي تقدري تفكري شعبنا بالكلام ده وتشجعي الرجاله دبوره انا متاكد ان الله هو اللي اختارك عشان تكوني قاضيه وتحكمي لشعب بني اسرائيل الشعب بيسمع كلامك انت وهيمشي وراه انا لو وافقت ادخل الحرب دي يبقى بشرط واحد انك تكوني معايا يا براق لما شعبنا هينتصر وأنا موجودة معاكم في الحرب هيقولوا إن شعبنا انتصر بقيادة واحدة ست وساعتها هيقولوا عليك إيه وإن سسرة اتغلب على إيد ست مش على إيدك أنت كلام الناس ما يهمنيش طاعتي لربنا ومحبتي لبلادي أكبر بكتير من أي كبرية ممكن يقف قصاد حريتنا أنا والشعب عارفين كويس سبب حكمتك وقوتك يا دبورة أنا عارفة إن قلبك قوي وعقلك مليان حكمة حقيقية وكمان واضح جدا انك عايز تسمع كلام ربنا وتطيع اوامره
أنا عارف كويس إن اللي ممكن يخلينا نكسب الحرب دي مش العدد والقوة لكن ثقتنا في إلهنا عشان كده أنت هتيجي الحرب معانا عشان تفضل قلوبنا مليانة بالثقة
الرجاله اللي هتنزل الحرب هيكونوا مجرد ادوات زي وزيك بالظبط لكن اللي هينصرنا هو الله وانا دوري هيبقى التشجيع والمسانده
اتفقوا على زمان ومكان الحرب جبل طابور هيكون أرض المعركة اللي هنواجه فيها سسرة وجيشه وكل يوم كنا بنستقبل رجالة جدد في المعسكر بتاعنا ولما عديناهم طلع عددهم عشر تلاف مزارع وراعي غنم وتاجر وعامل والأسلحة بتاعتهم عبارة عن شوم وسهام ورماح وسيوف وقليلين قوي اللي كانوا شايلين أقواس متجمعين كلنا وبنحلم بالحرية رجال البراق حاولوا يعملوا خطط حرب ويقسمونا المجموعات ويقسموا المسؤوليات وكتير مننا ما كانش يعرف حاجة عن الحرب وما عندوش غير إيمانه بالله كل يوم الصبح دبورة كانت بتتحرك بين رجالة الجيش ترحب بالناس الجديدة وتساند الباقيين وكانت بتفكرهم بقصص موسى ويشوع وإيهود وكل الحكايات اللي كان فيها انتصار وعرفت تشجعهم وتحمسهم لما كانت بتحكي لهم عن الحروب وازاي الله كان بينصر الشعب فيها كل ليله كانت بترجع تعبانة على الآخر لكن قلبها مليان بالشجاعة إيمانها وحماسها وكلامها كانوا أهم بالنسبة لرجالتنا من عدة الحرب والسيوف والرماح دبورة شافت قبل كده ناس بتموت لكن موت طبيعي مش في الحرب الحرب اللي هندخلها هتكون مجزرة بكل المقاييس أنا عارف إنها ست شجاعة وقوية لكن ناس قليلة اللي تقدر تستحمل اللي هي هتشوفه بكرة في الحرب بمجرد ما هتدي إشارة الحرب بإيدها مش بس هتشوف الموت والقتل لكن ممكن تشوف ده بيحصل لأعز مالينا أهلنا أنا فضلت أدعي علشان ربنا يديلها شجاعة وثبات وعلشان تقدر تستمر في قيادة الجيش وطاعة صوت ربنا في نفس الوقت وكنت بتمنى إنها تنساني خالص وما تشوفنيش وقت المعركة ولو جرالي أي حاجة في الحرب ما كنتش عايزها تشوفني
قواتنا هتتجمع عند المنحدر الشرقي وهنستنى سيسرا وجيشه هناك هو فاكر انه هيهزمنا ويدمرنا بسهولة هيهجم علينا بجيشه من ناحية الوادي الغربي ويعدي من وادي قشون هنسيبهم يقطعوا كل المسافة دي جري هيتعبوا والخيل كمان هتتعب في الأول هنظهر إن إحنا بنهرب هيضطروا يجوا ورانا وده هيعطلهم شوية وهيضعفهم ساعتها هنكون جاهزين بالسهام والحجارة والرماح ومركزين كويس على أهدافنا عشان كده كل ضربة هتضربوها لازم تصيب على الأقل تعطل حد من جيش العدو الأول هتنشنوا على حصنا وبعدين على الجنود قبل ما تهجموا عايز عينيكم ما تنزلش من على دبوره هتكون راكبة على حمار أبيض فوق الصخرة العالية اللي هناك دي أول ما دبورة تنزل دراعها هي دي العلامة اللي بعدها هتهجموا على العدو دبورة استني إشارتي ارفعي دراعك وخليه عالي أول ما نزل دراعي أنت كمان تنزلي دراعك وهي دي العلامة بداية الحرب
أنا عارفة إن ربنا هيوريني قوته بطريقة ما شفتهاش قبل كده
بالظبط زي ما كنت متوقع سيسرا قلقان ومش قادر يصبر بعت لنا العربيات الحربية في الأول واثق في نفسه زيادة شايفنا زي الحشرات وعايز يفرمنا تحت عربياته أول ما حصان واحد من اللي بيشدوا العربيات هيقع هيدمر كل اللي وراه المطلع عالي قوي عليهم
سيدي سيسنا القوات جاهزة ومنتظرين أهو وسعوا الطريق عشان الأحصنة هي اللي هتبدأ الهجوم محدش يتراجع لو شفت أي عسكري بيهرب أنا اللي هموته بإيدي سامعين؟
شايفين شايفين الله بيعمل ايه شايفين ايده معانا ازاي الله الله هو اللي هينصرنا في الحرب دي زي ما قال ازاي ده بيحصل ازاي ده بيحصل ازاي المطر والسيول بتيجي على منطقتهم وبتغرقهم هم بس ومش بتقرب ناحيتنا مش قلت لكم مش قلت لكم ان الله هيحارب معانا الهنا هيعمل المعجزه الهنا هينتصر الهنا هينصرنا الهنا هينصرنا اثبتوا يا رجاله اثبتوا يا رجاله كل واحد يثبت في مكانه ويستنى الاشاره الوادي بقى مليان ميه وطين مش قادرين يتحركوا من مكانهم الله وقف جيش العدو لسه الوادي هيغرق اكتر والعربيات الحديد الكبيره بتاعتهم بسبب قوتهم هي اللي هتعطلهم دلوقتي يا دبوره دلوقتي ارفعي ايدك ونزليها جيشنا بقى جاهز وقادر ينتصر جيش سيسرا بقى قادر الحرب بينا العدو بينسحب
القائد سسرة ايه ده ايه اللي حصل لك ده انا ما عرفتكش في الاول انت لوحدك تعالى تعالى انت مش عارفني انا يا عين مرات حابر القيني الحداد اللي بيعمل الاسلحه واللي بيعمل الجيش العربيات الحربيه
فين رجالة؟ أنا أنا محتاج مساعدة هما مش موجودين خرجوا يدوروا على الحديد والمعادن في الجبل شكلك تعبان خير خير تعالى تعالى الخيمة بتاعتنا وانا هساعدك
أنا أنا تعبان أوي محتاج أستريح شوية انا وجوزي خيمتنا مفتوحة ليك تعالى اتفضل استريح هنا شوية
مية مية أنا أنا عطشان عطشان عايز مية حاضر من عينيا استريح هنا وانا هجيب لك تشرب
الراجل ده بيعمل ايه هنا؟
مجيته هنا خطر على البلد كلها
مش عارف ايه اللي وراه ربنا يستر
اشرب شوية اللبن الدافين دول هيفوقوك ويسندوا قلبك اشرب
أنا تعبان تعبان أوي مش قادر أتحرك ولا خطوة خليكي خليكي واقفة علشان تحرسيني ما تخليش حد يدخل الخيمة اوعي اوعي تخلي حد يخش الخيمة استريح انت بس ونام لك شوية وانا مش هخلي حد يقرب ناحيتك هنا هنا ايوه هنا ريح راسك على المخدة بقى وانا هقفل عليك الخيمة عشان محدش يزعجك انت هنا في امان انت في بيت صحابك رحيل خدي العيال وخدي معاك شوية أكل وشوية مية واستخبي في الكهف اللي في الجبل فوق لازم كلكم تبقوا هادين ومحدش يطلع صوت حاضر محدش فيكم يرجع لغاية لما أولع لكم نار حاضر لما تشوفوا الدخان الأسود تعرفوا إن الوضع أمان حاضر يا اختي أنت بقى يا مالكة تاخدي أختك وتجروا تروحوا تندهوا أبوكوا والرجالة وتقولوا له إن في مشكلة كبيرة ولازم يجي بسرعة حاضر حاضر بس خلي بالك انت من نفسك
يا عيل استنت لغاية لما نام القائد سسرة ولغاية لما عيلتها كلها بقت في أمان واتسحبت ودخلت الخيمة مكان مكان نايم ومسكت وتد خشب من اللي بينصبوا بيه الخيمة وحطته على خده ومسكت الشاكوش اللي بيدقوا بيه الوتد وخبطت على الوتد بكل قوتها لدرجة إن الوتد دخل في دماغ سسرة وعدى ووصل للأرض ومات القائد العظيم على طول من غير أي صوت ولا أي حركة قتلته ست بمنتهى السهولة من غير ما تتردد وكده اتحققت نبوءة دبورة وربنا سلم شرف النصر الواحدة ست مش لبراق وبعد ما قتلت يعيل سسرى قائد جيش الملك يابين فضلت قاعدة بهدوء وفضلت مستنية في مكانها وبعد وقت قليل وصل لخيمتها براق ومعاه رجالة كتير من جنوده
اتفضلوا اهلا بيكم انتوا بتدوروا على سسرة صح ايوه سسرة عدى من هنا تعالوا ورايا انا هوصلكم ليه المخيم ده ما فيهوش سكان انت ليه قاعده لوحدك في كل المخيم ده تبع مين المكان ده انا اسمي يعين مرات حابر القيمي وانا اللي خليت الستات والعيال الصغيره يروحوا يستخبوا بعيد وكل رجاله المخيم بيشتغلوا في الجبل لو عايزين تفتشوا المخيم عشان تطمنوا فتشوا لكن ارجوكم بلاش تهدوا خيمتي ولو جيتوا معايا انا هوديكم لسسرة مفيش حد هنا انا هدور فوق التل انا هحرس المنطقه
اهو الراجل اللي بتدوروا عليه ايه ده وخلاص ما بقاش خطر عليكم ولا على شعبكم انا سلمتكم عدوكم وعشان كده عايزه اطلب انه يكون في سلام بين شعبي وشعبكم عايزينكم تعملوا عهد معانا الليله دي هنعمل احتفال كبير لو تسمحي تكوني ضيفه شرف الاحتفال انت وكل شعبك لازم تحكي للناس سسرة مات ازاي انا شخصيا نفسي اعرف ممكن حضرتك تقولي لي ازاي آه، ما تاخذنيش يعني واحده ست قدرت كل الستات اللي بيعيشوا في خيام بيعرفوا يستخدموا وتد الخيمة وبنعرف كمان نستخدم المطرقة الخشب اللي بندق بيها الأوتاد كلنا أقوياء بسبب طبيعة العيشة بتاعتنا وعشان نقدر نحمي بيوتنا وعيالنا لازم نكون كده واللي أعرفه إن شعبي وشعبك يقربوا لبعض بس من بعيد وطول الوقت كنت بسمع عن إلهكم وعن قوته وقدرته أعرف كمان كل معجزاته معاكم من أول موسى واعرف كمان انه بيهتم بيكم وبيحميكم الناس عمرها ما هتنسى اسمك عشان انت انسانه جريئه موت سسر عدونا معناه ان الحرب انتهت وانتصرنا وده هيخلي ناس كتير تعيش في سلام
اتحدت كل بيوت وعشاير شعبنا وانتهت قوة الملك يابين وسيطرته على شعب الله جيشه العظيم اللي كان مكون من مئة ألف جندي وتسعمائة مركبة حرب حديد بيسوقها أحسن أبطال في العالم ما قدرتش أبدا تقف قدام قوة الله الله اللي بيقدر يؤمر الطبيعة المطر البرد والنهر كل ده خضع للإله اللي خلقه ومرة تاني أنقذ الله شعب بني إسرائيل بطريقة معجزية وفضلت دبورة تحكم وتحل المشاكل بين الشعب علشان حكمتها كان مصدرها الله سبحانه كان أقوى بكتير من تفكيرنا البسيط وكلنا كنا عارفين إن الله بيستخدمها وده كان واضح جدا لكل الناس وعلشان كده كنا واثقين فيها وأنا عن نفسي فرحان لأن قصتنا اللي أنا فخور بإني كنت جزء منها هتفضل تتحكي للأبد
دلوقتي جه الوقت اللي نتجاوب فيه مع ربنا دبورة كانت واحدة ست مش بتخاف إنها تسمع صوت ربنا وتطيعه بإيمان وشجاعتها وأمانتها لربنا ساعدوها تكون سبب خلاص شعبها الله بيحب إننا نثق فيه زي دبورة ربنا مدبر طريقة علشان يغفر خطايا العالم الطريقة دي من خلال كلمته الحية يسوع المسيح الله أرسل يسوع المسيح من السماء للأرض علشان يكون مخلصنا بولس الرسول قال الكلام ده في الكتاب المقدس أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة رسالة تيموثاوس الأولى الفصل الأول والعدد 15 يسوع اتولد من العذراء مريم وعاش حياته كلها من غير أي خطية عشان كده هو الوسيط بيننا وبين الله كلمة ربنا بتأكد دوت الطريق الوحيد لغفران الخطايا هو يسوع المسيح أنا هدعي دعاء قصير اسمع الدعاء ولما أخلص هساعدك إنك تردده ورايا إذا حبيت يا رب أنا بشكرك لأنك دبرت الطريق علشان تغفر لي خطيتي وذنوبي أشكرك عشان بعت كلمتك الحية يسوع علشان يخلصني أشكرك إنه عاش حياة كاملة من غير ولا خطية وأشكرك لأنه سلم نفسه للموت بدالي يا رب اغفر لي ذنوبي عشان خاطر المسيح آمين دلوقتي تقدر تردد الدعاء ده معايا لو تحب يا رب أنا بشكرك لأنك دبرت الطريق عشان تغفر لي خطيتي وذنوبي أشكرك عشان بعت كلمتك الحية يسوع عشان يخلصني أشكرك إنه عاش حياة كاملة من غير ولا خطية أشكرك لأنه سلم نفسه للموت بدالي يا رب اغفر لي ذنوبي عشان خاطر المسيح آمين
صديقي المستمع